إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله فكما حدث بعد غزوة أحد أن فارت المدينة بالنفاق فارت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق فهذا ما يحدث في هذه الأيام في ذلك المجتمع الذي نعيش فيه الآن فار المجتمع بأقوال المنافقين في هذه الأيام لا نستفيق من طعنة إلا على الطعنة التي تليها في رمضان وقبل العيد حينما ضرب اليهود غزة حينما بدأ اليهود في ضرب غزة وفي اللحظة اللي كان شبابنا ودم قلب الأمة فيها هاجروا وتاركوا لصلاة التراويح في المسجد وهم أمام الشاشات يتابعون نهائي كأس العالم كان 165 قتيل في غزة في هذه اللحظة وما مضت أيام وكنا نصلي العيد وكان عدد القتلى تجاوز ألف قتيل من إخواننا في غزة وكان ربع هؤلاء القتلى من الأطفال وما أتى العيد وما انتهى رمضان وما انتهت ثلاثون ليلة من القيام وثلاثون يوما من الصيام أعظم أطول موسم عبادة في السنة كلها حتى رأينا ليلة العيد فجأة الأمة اتغيرت فجأة الأمة زي حد سلخ جلده وبقى جلد تاني أو بقى شكل تاني فجأة وجدنا الخمور في الشوارع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فجأة وجدنا المخدرات في الشوارع فجأة وجدنا الزنا والعياذ بالله نص الذين يزنون في هذه الأمة أول مرة زنوا في حياتهم ليلة العيد نص الذين يشربون الخمور لا أقول السجائر ولا نصف الذين يشربون الخمور في هذه الأمة شربوها أول مرة في حياتهم ليلة العيد نصف الذين يشربون المخدرات في هذه الأمة أول مرة شربوها في حياتهم ليلة العيد فما استفقنا من طعنة اليهود في رمضان إلا على طعنة إبليس في ليلة العيد ثم خرجنا من العيد على طعنات العلمانيين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجرأ بعضهم وقال أن آيات الحجاب جهارا هكذا في القنوات التي يتفرج عليها المسلمون جهارا حتى قال أن آية الحجاب ما نزلت إلا بسبب حالات التحرش الجنسي التي كانت في المدينة المنورة يقذف عرض الصحابيات ويقذف عرض الصحابة في تلفزيونات لا يتفرج عليها إلا المسلمون والناس قاعدة بتتفرج والناس قاعدة بتتفرج يذكرونك بحادثة الإفك لما الرأي العام مشي وراء إعلام المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يتفتت كبده على أن يعني كثير من الناس بقوا بياخدوا أقوال المنافقين وينقلوها وإن كانت هذه الأقوال في المؤمنين والمؤمنات وإن كانت هذه الأقوال في أعراض المؤمنين والمؤمنات سبحان الله العظيم سبحان الله ويعني ظهر علينا من قال يعني أن لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر فيش حاجة اسمها عذاب القبر طيب وما فيش حاجه اسمها نعيم القبر ما بيقولش كلمه نعيم ليه هو عايز يجيب كلمه عذاب ما فيش حاجه اسمها عذاب القبر طب عايزين توصلوا لايه ثم عذاب القبر فين احنا لا سامعين حاجه ولا شايفين حاجه فين الدليل عليه احنا مش شايفين حاجه ولا سامعينها ثم هو في عذاب من غير حساب مش الحساب يوم القيامه هو في حساب في القبر ما فيش حساب في القبر يتكلمون بجاه يبقى اذا ما فيش عذاب في القبر ما دام ما فيش حساب يبقى ما فيش عذاب وتطعن عقائد الامه ويطعن المسلمون في عقائدهم انا عايز اعرف يا اخواني في الله اللي نفسه يبقى مع الصحابه في الجنه ازاي يحلم انه يبقى مع الصحابه في الجنه وهم يسبون وهو لا يتحرك وبعد كده يعني ذلك المجرم وهو يتحدث عن التحرش الجنسي في المدينة يقول لك يقول لك شوف بقى سيدنا عمر وهو ماشي فوجد السيدة سودة سودة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم وكان سيدنا عمر شديد الغيرة يعني رضي الله عنه شديد الغيرة فوجد السيدة سودة كان لسه حكم الحجاب وتغطية الوجه لم ينزل فالسيدة سودة لسه بوجهها فقال لها عرفتك يا سودة سيدنا عمر غضبان وكان يتمنى أن ينزل حكم الحجاب وتغطي النساء وجوههن فهو قصده ايه مش فاهم أن سيدنا عمر يغار على المسلمات ايه اللي في ده هو قصده ايه من ده هو بيتكلم على مين هو قصده ايه لما واحد يقول لك تحرش جنسي ويقول لك سيدنا عمر وراء زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها عرفتك يا سودة وهو غضبان وهو يتألم وهو يريد ألا يتعرض المنافقون للمؤمنات وهو يريد ألا يعرف المنافقون أشخاص المؤمنات حتى لا يؤذونهن بأي أذى ولا يتعرضون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هما بيقولوا ايه هما بيتكلموا في مين هما بيتكلموا عن اعراض مين مين بقى اللي مننا يجي يقول انا عايز ابقى مع الصحابة في الجنة او ابقى مع ابو بكر وعمر في الجنة وهم يسبون وهو ساكت ازاي يعني انا عرفت ان ثلاثة بيشتموا فيا وانت كنت واقف وسكت على هذا الكلام وبعد كده انت جاي تكلمني والله ما هحط لساني على لسانك ولا هبص لك اصلا بقى انت شفتني بتشتم وتسكت انت يوم القيامه حينما تلقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اتمنى ان اكون معكم في الجنه مع مين اذا كنت انت سمعتنا بنسب وسكت اذا كنا احنا بعد ما بقينا السبب في اسلامك انت سمعتنا بنشتم ونتهم في اعراضنا وسكت كيف تقول بعد هذا أريد أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا كنت أنت شفت سنتي بتحارب واسكت إذا كنت أنت شفت ديني بيطعن واسكت إذا كنت أنت شفت دين الله بيحارب واسكت إخواني وأحبابي في الله هذه الطعنات المتوالية التي تكل دين الله والتي تكل الإسلام لن تضعف الإسلام ولن توهن الإسلام ولكنها سب في وجوهنا أن يتعرض دين الله لهذه الحرب في الإعلام الذي من المفترض أن الذين يتكلمون فيه مسلمون والذين يستمعون إليه مسلمون وهو في مجتمع مسلم ثم نزعم أننا نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نريد أن نكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا عايزين إيه بينكروا نعيم وعذاب القبر ليه بينكروا حياة القبور ليه وقد أثبتها الله في كتابه وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث من السنة بينكروها ليه عايزين من الناس ايه عايزين يقولوا للناس اعملوا ما تشاءون ليه قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني الواحد استبشر حينما تجرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحينما تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحينما تجرأوا على ثوابت العقيدة الإسلامية الواحد استبشر بكلمة ابن تيمية حينما روى أنهم حينما كانوا يحاصرون أرضا من أرض الكفار فيسب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشرون أن الله سيفتح للمسلمين وسيهدم على هؤلاء الكافرين الضالين مدام الموضوع وصلوا من الجرأة ان هم بيشتموا بقى في السنة بيشتموا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عين عينك كده فيعني فليستبشر كل من يريد ان يشفي الله صدور قوم مؤمنين فليستبشر كل من يتشوق الى نصر الدين الله سبحانه وتعالى بان هذه نهايتهم وان الذي سيرد عليهم هو الله سبحانه وتعالى وان الذي سيتولى خذلانهم هو الله سبحانه وتعالى عذاب ونعيم القبر قضية يعني كل شوية العلمانيين يتكلموا فيها ويقول لك ايه الدليل على عذاب ونعيم القبر سبحان الله يعني كان نفسي اخواننا في اداره المسجد كده يجيبوا لنا الريموت بتاع التكييف ده اهو و- ونضغط ضغطه كده تلاقي التكييف قفل نضغط ضغطه تلاقي التكييف فتح هو في حاجه طلعت وفتحت وقفلت هي فين احنا مش شايفين حاجه ما انت شايف حاجه ومين قال لك انك انت عينيك بتشوف كل حاجه ومين قال لك ان انت عينيك بتجيب كل حاجه ولو جبنا مؤشر راديو دلوقتي وفتحناه على القران وقلبناه على اذاعه الشباب والرياضه وقلبناه على اذاعه تانية خالص بيتكلموا عن برنامج عادي الاصوات دي كلها كانت فين ومين قال لك ان انت ودانك بتجيب كل حاجه ومين قال لك ان انت سمعك وبصرك جايبين الدنيا كلها ان الله قد خلق سمعك محدودا وخلق بصرك محدودا ولو سمعت كل ما حولك لجننت ولو رأيت كل شيء لجننت فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ومين قالك ان انت تقدر تجيب بعينيك دي كل حاجة الانسان عشان كده اول صفة للمؤمنين في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب اما نعيم وعذاب القبر وليس كما يقولون عذاب القبر بس هم عايزين يقولوا ان ال- الدين ما فيش فيه غير عذاب يعني ان دول ما عندهمش غير كلمة عذاب ولكن حديث الاسلام عن عذ... عن نعيم القبر اخطر من الحديث عن عذاب القبر واكبر من الحديث عن عذاب القبر يعني مسألة نعيم وعذاب القبر هل هناك ادلة عليه في ادلة على نعيم وعذاب القبر الادلة من القرآن اسمع معي حتى اذا ناقشك احد تبقى انت عارف قال الله وقال الرسول المنافقين دايما بيحبوا الكلام اللي هو كلمني بلساني ولسانك انما قال الله وقال الرسول بيترعبوا منها لذا قال تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره هم مرعوبين من كلمه قال الله وقال الرسول ما يحبوش انها تدخل في الكلام ما يحبوش انك انت يقول لك لا كلمني بعقل وعقلك لا هكلمك بقال الله وقال الرسول قال تعالى الدليل الاول على حياه القبور الدليل الاول في القران الكريم قال تعالى النار يعرضون عليها ايه رقم 46 في سوره غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اسمع ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى إذا يوم تقوم الساعة ده في عذاب أمال النار يعرضون عليها غدونا وعشان فين في القبور يعرض عليهم تعرض يعرضون على النار مرة في أول اليوم ومرة في آخر اليوم كأن النار مغلولة يعني الواحد لما سمع هذه الأقوال الإجرامية لأول مرة يحس بقول الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فعلا الواحد حس بالغل اللي جهنم فيه تكاد تميز من الغيظ وهي تتفتت من الغيث على هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا على حرمات هذا الدين النار يعرضون عليها مش تعرض عليهم يعرضون عليها يعني جهنم في غاية الغيظ منهم فكأن الله يري يري جهنم إياهم آه يوريهم يوريهم لجهنم حتى لا تأي حتى لا يأكل بعضها بعضا هيجوا في يوم من الأيام ويترموا فيكي لا تتميزي من الغيظ النار يعرضون عليها غدوا وعشية غدوا وعشية ازاي يعني النهاردة بالنهار شوفوا دي الزنزانة اللي انت هتترمى فيها بالليل شوف ده الزقوم اللي هتاكل منه تاني يوم بالنهار شوف ده الغسلين اللي انت هتشرب منه تاني يوم بالليل شوف ده قاع جهنم اللي انت هتسكن فيه تاني نهار شوف دي مقامع الحديد اللي هتضرب بيها تالت يوم بالليل شوف ده شفير جهنم اللي هتترمي من عليه وهكذا تتجدد مشاهد العذاب غدوا وعشية النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا دليل لا مراء فيه ولا جدال فيه ولا يستطيع أحد أن يماري فيه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عذابهم في القبر وبعد كده يوم القيامة من الدار للنار بقى لا هيقفوا في أرض محشر ولا ميزان ولا صراط على جهنم على طول والعياذ بالله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الدليل الثاني في سورة الواقعة قال سبحانه وتعالى وهو يصف مشهد خروج الروح فلولا إذا بلغت الحلقوم قال فأما إن كان من المقربين ففورا فروح وريحان وجنة نعيم يبقى ينعم بنعيم الجنة فور الموت فهذا دليل على على حياة ما بعد الموت على حياة القبور فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ففورا فورا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين ان بعد ما الانسان يموت بيبدأ الحساب فورا وبيبدأ النعيم والعذاب فورا ان هذا لهو حق اليقين وتنتهي سورة الواقعة في اول ليلة في القبر تنتهي سورة الواقعة مع اول ليلة في القبر عند المقربين وعند اصحاب اليمين وعند المكذبين الضالين ف روح وريحان فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين ده مسألة يقينية عند المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى وهذا هو الدليل الثالث في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه في الآخرة في امتحان القبر في أول ليلة في القبر التي قال الله عنها في آخر آية نزلت من كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أي أن يوم الرجوع إلى الله أي أن يوم الموت فيه من الأحداث ما يجب أن يتقيها الإنسان يعني أو يوم الرجوع لربنا ده مش الواحد بيموت وينام كده ويصحى يوم القيامة بل هناك أحداث في القبور بل إن الذي يحدث تحت التراب أخطر من الذي يحدث فوق التراب بل إن النعيم الذي تحت الأرض أعظم من أي نعيم فوق الأرض وإن العذاب الذي يعذب به الضالون تحت الأرض أعظم من أي عذاب فوق الأرض والعياذ بالله وإن ما يحدث تحت الأرض أخطر مما يحدث فوق الأرض واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تتقوا يوما اليوم ده لو كان نوم بس لو كان الواحد بلا عذاب وبلا نعيم كان ربنا قال خافوا من اليوم ده ليه كان ربنا قال اعملوا حساب اليوم ده ليه لولا انه من نام من مات قامت قيامته فاما يبدا النعيم واما يبدا العذاب والعياذ بالله الدليل الثالث يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة عند سؤال الملكين في القبر لما يجي الملكين ويسألوا الواحد في القبر لأن أخوانا في القبر أنت مش بتبقى عارف الملكين دول مين عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فيجلسانه الملكين الملكان بيجلسوا البني آدم فيجلس مرعوبا خائفا فيقولان له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه كان في واحد كده الناس في البلد اللي انت عايش فيها مؤمنين بيه ها مين ده انت رأيك في ايه الملكين ما بيقولولوش احنا احنا من عند ربنا اللي بعت محمد عليه الصلاة والسلام هو مش عارف الملكين دول تبع مين اصلا أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم الرجل اللي كان الناس في البلد اللي انت فيها بيؤمنوا بيه الراجل ده انت قولك في ايه شوف السؤال شوفوا صيغة السؤال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأول الحديث أصله في البخاري في صحيح البخاري بيقولوا له الراجل ده أنت رأيك فيه إيه يعني هو مش عارف هم تبعه ولا مش تبعه أصلا عشان كده يقول لهم أي رجل مش عارف مين فيقولون له محمد أنت مش كنت في بلد إسلامية وكانوا مؤمنين بواحد اسمه محمد محمد انت رايك في محمد ايه حتى لا يقولون عليه الصلاة والسلام لان هم اصلا لا يظهروا له انهم يؤمنون به عليه الصلاة والسلام ده امتحان هو مش عارف اصلا دول تبع انهي دين ولا تبع انهي حاجة ان لم يكن موقنا ما هوش عارف دول تبع مين فيقولون له محمد فيقول لا ادري معرفش خايف خايف هو مش عارف يجاوب اصلا لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس الناس كانوا بيقولوا عليه الصلاة والسلام كنت بقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا معرفش أنا معرفش هو بجد ولا مش بجد إنسان عاش على الشك ومات على الشك والعياذ بالله فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قوله فقلت كما قال الناس فيقولون على ذلك عشت وعليه مت على الشك وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى النار فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو كنت أطعت الله فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا يعني المعيشة الضنك النبي عليه الصلاة والسلام فسرها في هذا الحديث الصحيح بالمعيشة الضنك جوه القبر والعياذ بالله فهذا من الادلة او الدليل الرابع على عذاب القبر او نعيم عذاب القبر في القرآن يعني اذا يا اخواني في الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ان ان ان ساعتها ده امتحان محتاج تثبيت امتحان عشان كده اللي بيقول لك ربنا هيحاسب هيعذب ناس ازاي وهو لسه ما حاسبهمش ومين قال لك ان القبر ما فيهوش حساب ومن قال لك ان القبر لا يبدا فيه الحساب ولا يبتدا فيه الحساب بل يطول فيه الحساب ويطول فيه السؤال عن كل ما مر بالعبد الدليل السادس في قول الله سبحانه وتعالى او الدليل الخامس في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني ايه يعني الناس طالعة من تحت التراب متعلمة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فالملائكة تاخدهم على طول لأنها عرفتهم منين من سيماهم يعني ايه السيمة يا جماعة السيمة جاية لغة من الوسم يعني ايه الوسم الوسم ده زمان هو كي بالنار زمان لما كان الناس ساكنة في خيام جنب بعض في البادية فكل واحد عنده بقرتين عنده جمالين فعايزين يعلموا المواشي بتاعتهم من بعض فكل واحد يكوي البهائم بتاعته في مكان يعلمه عن مكان الاخر فده اللي مكوية في ودنها اليمين بتاعت فلان واللي مكوية في ودنها الشمال بتاعت فلان واللي مكوية في رجلها اليمين بتاعت فلان واللي مكوية في ركبتها الشمال بتاعت فلان واللي مكوية في اول ذيلها بتاعت فلان يبقى متعلمة فالوسم هو الكي بالنار وهي علامة كانوا يعلمون بها البهائم التي يملكونها لكي يعرف كل واحد يملك ايه عن التاني يعرف المجرمون بسيماهم يخرجون من تحت التراب وقد وسموا وسموا بالعذاب والعياذ بالله وقد ظهرت عليهم علامات العذاب والعياذ بالله فتعرفهم الملائكة ويتميزون لدى الملائكة وتأخذهم الملائكة مما ظهر عليهم من علامات عذاب القبر مما ظهر عليهم مما كان تحت التراب قال تعالى في الدليل السادس على حياة القبور من القرآن الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اثبت القرآن هنا حياة ثالثة غير الحياة الدنيا وحياة الاخرة وهي الحياة البرزخية نوع ثالث من الحياة وهو الحياة البرزخية ايه الحياة البرزخية ديت ده عالم البرزخ الذي يعيش فيه الاموات الذي يعيش فيه الاموات فلا يستطيعون ان يصعدوا الى الاخرة ولا ان يرجعوا الى الدنيا عشان كده المفسرين هنا قالوا يعني انها كلمة هو قائلها قال لك يعني يفضل طول ما هو في القبر الى يوم القيامة يقول رب ارجعون رب ارجعون ويظل يتوسل ويستغيث بالله ان يرجعه الله الى الدنيا يعني واحد عايش يا جماعة يعني واحد عايش يعني واحد تحت التراب عايش يعني واحد تحت التراب يتوسل ويستغيث ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ايه البرزخ ده يعني في العلم الدنيوي ايه هو البرزخ ده قال لك ان لما يجي بحر يتقابل مع بحر تاني فبيبقى ما بينهم حتة مائية كده صفاتها لا هي صفات البحر ده ولا صفات البحر ده قال لك الحتة دي بيعيش فيها سمك السمك ده لا هو ينفع يعيش هنا ولا ينفع يعيش هنا ولو ترك هذا البرزخ ودخل البحر ده يموت ولو ترك هذا البرزخ ودخل البحر ده يموت قال لك الحته دي اسمها البرزخ اللي هي لا دي ولا دي وفيها حياه مخصوصه بها هي لها خصائص تتعلق بها فهذا هو برزخ حياه القبور ان نوع ثالث من الحياه لا ينفع يطلعوا الاخره ولا ينفع يرجعوا الدنيا فهذا من الأدلة على حياة القبور الحياة البرزخية الدليل السابع في قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مش حتى دفنتم في المقابر حتى زرتم الزيارة ديت واحد حي بيزور واحد حي الزيارة ديت واحد داخل على ناس وفي احداث بتحصل فيها فهي حياه وليست مجرد جثة وضعت تحت التراب وانتهى الامر وليست مجرد جثة وضعت تحت التراب وانتهى الامر وزي ما قلت لكم هو انت كل حاجة حواليك شايفها هو انت شايف الكهرباء التي لو انقطعت عنا الان لانقطع كل شيء ولا اطفئ كل شيء هو انت شايفها هو انت شايف ايه هو ما كثير من الاشياء نتعامل معها ونحن ولا نراها ولا نسمعها ولكن نتعامل مع اثارها هو انت شايف الجاذبيه الارضيه هو انت شايف الريموت الوقتي اللي طلع منه قفل التكييف ولا فتحه هو انت شايف الوقتي ايه ازاي ازاي فتحنا راديو سمعنا صوت واحد احنا ما كناش سامعين منه حاجه اذنك لا تختر في نفسك ربنا خلقك كده بامكانياتك المحدوده ديت عشان يتعبدك بالايمان بالغيب ليعلم الله الموقنين من الشاكين والا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان عذاب القبر تسمعه البهائم ان عذاب القبر تسمعه البهائم حينما دخل حائطا لبني النجار فسمع صوت عذاب القبور لبعض من ماتوا على الشرك ها وكانت ام مبشر رضي الله عنها في تلك في ذلك الحائط وقتها فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر فقالت يا رسول الله وهل يعذب الناس في قبورهم فقال عذابا يسمعه عذابا تسمعه البهائم تسمعه البهائم ولكن انت ربنا ما ادكش هذه الامكانيه الان الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى الدليل الثامن على حياة القبور من القرآن قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يعني ايه يصدر الناس قال لك لا يمكن يجي في اللغة لفظ صدر إلا لما يكون قبله لفظ ورد يعني ايه يعني أبو طلحة لما دخل بيته حط راسه على رجل مراته ام سليم رضي الله عنهم وقعد يعيط قالت له ما يبكيك قال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فأخبرنا ربنا أن واردون ولم يخبرنا أن صادرون يعني إيه ورد وصدر يعني الإبل لما يروحوا يشربوا من النبع يقول لك وردت النبع طب شربت ورجع يقول لك صدرت عنه فلما ربنا يقول لك يومئذ يصدر الناس يبقى معناها ان الناس تحت التراب كانت وردت على حاجة ويوم القيامة بتصدر عنها يبقى معناها ان الناس كانت تتجرع من كأس تحت التراب اما كأس نعيم واما كأس عذاب ثم تصدر عنه لترد الدار الاخرة لترد يوم القيامة فهذا من الادلة على حياة القبور الادلة كثيرة واقوال العلماء في الايات التي تتحدث عن حياة القبور كثيرة بينكروا ليه بينكروا ما بعد الموت ليه بينكروا حياة القبور ليه عايزين ايه يعني هم شايفين الناس خايفة من ربنا قوي قوي قوي قوي فبيقول لك يا عم ما تخافش ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر هم شايفين ام يريدون ان تشيع الفاحشة في الناس ام يريدون ان يتجرأ الناس هم شايفين مش شايفين المخدرات وهي منتشرة في المجتمع مش شايفين المواقع القذرة وقد تجاوزت النصف مليون وفي يعني بعض العداد الآخرة بعض التعدادات الآخرة انها تجاوزت الملايين هم مش شايفين عدم غض البصر عند الشباب هم مش شايفين الشهوات التي تغلي في المجتمع هم عايزين ايه هم عايزين هم عايزين يقولوا للناس يا عم ما تخافوش اعمل اللي انت عايزه اعص كما تشاء انطلق وراء شهواتك كما تشاء سبحان الله العظيم الأدلة على حياة القبور من السنة لا تحصى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري والحديث في صحيح البخاري حديث اللي هقولها لكم دلوقتي ديت ما بين مسلم وما بين البخاري وما بين مسند احمد وما بين احاديث صحيحه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاني الليله اتيان فقال لي انطلق النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل كل صلاه ما بيسلمش من صلاه الا ويتعوذ بالله من عذاب القبر فيقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر حتى ان بعض المحدثين كالشيخ الالباني من امر النبي عليه الصلاه والسلام بالتعوذ من عذاب القبر قبل التسليم من الصلاه اعتبره واجبا من واجبات الصلاه لا تصح الصلاه ولا تك الطلب إلا بأن يفعل لدرجة أن بعض المحدثين اعتبر أن هذا أمر لازم واجب على المصلي أن يفعله قبل أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسلم من صلاة إلا بعد أن يتعوذ من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مر على على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يعني واحد لسانه خلاه يعذب في قبره وواحد تاني استهتاره بالطهارة فما بالك اللي مستهتر بالصلاة بقى إذا كان اللي مستهتر بالطهارة بيتعذب أمال اللي مستهتر بالصلاة التي يتطهر لأجلها يبقى يعذب قد إيه والعياذ بالله إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر ليزاد في عذابه ببكاء أهله عليه ليزاد في عذابه ببكاء أهله عليه أي في القبور أي في القبر سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق فانطلقت فاذا برجل مضطجع واحد خد بالك كل اللي النبي هيشوفه ده ده عذاب القبور كل اللي النبي عليه الصلاه والسلام هيشوفه ده ده احوال العصاه في القبور والحديث في صحيح البخاري وهذا العذاب الى يوم القيامه يعني في ناس بتعذب في قبورها الى يوم القيامه والعياذ بالله فنسال الله ان نكون من اهل نعيم القبور ف قال انطلق فإذا برجل مضطجع واحد نايم كده وإذا بآخر قائم على رأسه بصخرة فاه يقذفه بها يقذف رأسه بها يرمي الصخرة دي على دماغه فيسلغ رأسه يسلغ رأسه يعني يفرمها يعني يفتت راسه فيتهدهد الحجر ها هنا الحجر يطلع يجري كده فيقوم راح جاب الحجر عما يرجع يكون راسه رجعت سليمة تاني فيقوم رامي راسه بالحجر تاني فيسلغ راسه ما هذان سبحان الله ما هذان ف قالوا له في اخر الحديث قالوا له هذا الرجل ياخذ القران فيرفضه ما كانش بيحب ما كان تقول له تعالى نحفظ قران اقرا قران اسمع اوامر القران يرفض وينام عن الصلاة المكتوبة ساعة الأذان بيدن مش بيترك الصلاة يقوم حاطط المخدة على راسه ويقول لك أنا راسي تقلانة طب شوف الراس اللي تقلت عن الصلاة ده هيحصل إيه فيها في القبور فهذا عذاب القبور لمن ينام عن الصلاة المكتوبة ثم إذا برجل معه كلوب واحد معاه حاجة زي المقص كده وإذا برجل برضه مضطجع واحد تاني فيمسك الكلوب فيشرشر فمه الى قفاه يقعد يقطع ما بين بقه لحد قفاه ثم من منخره ما بين مناخيره لحد قفاه ثم من عينه الى قفاه يقعد يقطع في وشه في الناحيه اليمين ثم ينتقل الى الناحيه الاخرى فيشرشر فمه الى قفاه منخره الى قفاه عينه الى قفاه فلا يعود الى الناحيه الاولى الا بعد ان تكون قد التأمت فقلت سبحان الله ما هذان ففسروا له الامر في اخر الحديث انه الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الافاق زي واحد كده في برنامج اعلامي يقول كذبة يفتري فرية على حد الناس كلها تصدقها والناس كلها تسمع الكلام بتاعه واحد في جورنال يكذب كذبة على حد الناس كلها تتنقل الأخبار فهذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة ثم مررنا على شيء مثل التنور حاجة زي الفرن وإذا فيه رجال ونساء عراه ويأتيهم اللهب من أسفل منهم النار بتولع من الأرض كده فإذا أتى اللهب ضوضو إذا أتى اللهب ضوضو يحصل ضوضاء وجلبة ورعب وفزع ويطلعوا يجروا من هذه النار ولكن أين يذهبون فإنها فإنهم في تنور ده دول في فرن فقلت سبحان الله ما هذان فقال إنهم الزنا والزواني الزاني والزانية اللي عاشوا على الزنا وماتوا على الزنا يبقى القبر بتاعهم فرن الى يوم القيامة والعياذ بالله يعذبوا في فرن الى يوم القيامة ثم رأيت رجلا جالسا على شاطئ على شاطئ زي شاطئ مية كده او شاطئ نيل او شاطئ بحر و- و- و- وبجانبه حجارة كثيرة جمع حجارة كثيرة ورجل يسبح في النهر يقعد يسبح ويقعد بقى يغمق وبعد كده يقوم راجع فاتح له بقه يقوم حادف له حجر في بقه يلقمه الحجر يقوم التاني ماشي يقعد يسبح وبعد كده يرجع تاني يفتح له بقه فيلقمه الحجر هو ايه ده؟ ده واحد بيعذب في القبر عذاب الجوع عذاب الجوع واحد هيموت من الجوع فروح بقى دور على حاجة يروح يدور مش لاقي هيموت من الجوع فيضطر يرجع للي على شاطئ النهر وهو اللي يفتح له بقه هيموت فالتاني يقوم حادف له حجر في بقه ملكش غير هذا الطعام فيغص به حلقه ويتألم به جسده فيقوم رايح يغيب تاني يقعد يدور على حاجة ياكلها يروح فين هيرجع غصب عن عينه هيروح فين يرجع تاني يفتح بقه كأنه ينتظر لعله يرحمه ويقذف له شيئا ياكله يقوم حادف حجر تاني في بقه فقلت سبحان الله ما هذان فقال انه اكل الربا اللي كان عايش على فوائد البنوك الربويه اللي كان عايش على الربا اللي كان بيسلف الناس بالربا اللي كان بيتعامل بالربا فانه اكل الربا فهذا في صحيح البخاري حديث عن عذاب القبور وعن عذاب اهل الكبائر في قبورهم والعياذ بالله تارك الصلاه الزاني ال- ال- اللي كان بيطلع اشاعات على البشر ويفتري على الناس والعياذ بالله اكل الربا فهذا من عذابهم اخواني في الله اخواني في الله قضيه قضيه نعيم وعذاب القبر قضيه نعيم وعذاب القبر قضية فيها عشرات الأحاديث في السنة كما في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر لولا أن ما حدش كان هيدفن حد كنت دعيت ربنا انكم تسمعوا بودانكم ده إيه اللي بيحصل في القبور وما يحدث تحت التراب لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر على المقابر فيقول نسأل الله لنا ولكم العافية الله هو الرسول بيدعي الواحد ميت بالعافية ومن قال لك انهم اموات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما ألقي بالمشركين في القليب ما أنتم بأسمع لي منهم ده هم سمعين أكتر منكم الوقتي ده الأموات دول سمعنا أكتر من أي واحد في البشر الوقتي وكما قال في حديث أبي هريرة وأصله في البخاري إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين الميت جوه القبر سامع خطوات رجلين الناس وهي ماشيه وسايباه لوحده وهي ماشيه وسايباه لوحده اما كيف يسمع وكيف يعيش وكيف يحاسب وكيف يتالم وكيف ينعم فهذا من علم الله سبحانه وتعالى فهذا من علم الله انت ساعات يبقى يبقى اللي نايم جنبك اخوك ولا ولا زوجتك ولا ابنك وهو قاعد يحلم ان هو في الجنه وقاعد يشرب وقاعد ياكل ونايم وانت ما انتش حاسس بحاجه ولا انت شايف اي حاجه يصحى يقول لك ده انا الوقت كنت في الجنه وكنت باكل وكنت بشرب وانت مش دارب حاجه وممكن يبقى واحد نايم جنبك وقاعد يحلم انه بيتعذب وان في حد بيعذبه وبيت وانت ما انت شايف حاجه ولا حاسس بحاجه من قال ان انت لازم كل حاجه تبقى حاسسها بعينيك او حاسسها باذنك من قال هذا عشان كده يا اخواني في الله يقولون عذاب القبر فاين نعيم القبر هو في نعيم في القبور يا جماعه هناك نعيم في القبور ياخذ بالقلب اخذا طب ايه انواع نعيم القبر من انواع نعيم القبر ها اول حاجه النجاه من عذاب القبر ده ده في حد ذاته نعيم فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل محدش هيعذب ده ملائكة العذاب تيجي تعذبه تقوم الأعمال الصالحة اللي عملها في الدنيا وتدافع عنه وتترسه وتحصنه من أن يأتيه أي ملك من ملائكة العذاب ثم يؤتى من عن يمينه فيقول الصيام للي بيصوموا الست أيام من شوال ما قبل مدخل ثم يؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبل مدخل الأعمال الصالحة بتمنع عنه عذاب القبر فهذا من أنواع النعيم من أنواع نعيم القبور نعيم الحياة الاجتماعية إيه نعيم إيه الحياة الاجتماعية هو جوه التراب هو في التراب في حياة اجتماعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المغسلين للأموات وهو يوصي من يغسلون أموات المسلمين يوصيهم بإحسان الغسل فقال فإنهم فإنهم يبعثون في أكفانهم اسمع ويتزاورون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم في حياة اجتماعية في نعيم في نعيم في هذه القبور يعني القبور مش بالمنظر اللي احنا شايفينه كده مكان موحش مظلم الموضوع ده بالمقاييس المادية ولكن عند الله ويتزاورون في أكفانهم في من ضمن نعيم القبور نعيم الحب نعيم الحب ازاي ضمة القبر التي قال بعض العلماء ان هي والعياذ بالله لما يقال في حديث الصحيح نم نومة المنهوش فسأل الناس أبا هريرة وما نومة المنهوش فقال الذي تنهشه الحيات اللي هو نايم قاعد يتنش ده ده عذاب ويؤمر بالارض فتطبق عليه حتى تختلف اضلاعه ده دي ضمة القبر بتاعت المعذب انما قال لك التاني الارض دي امه فهو راجع لامه فتحضنه زي ما واحد يحضن اخوه او حبيبه او ام تحضن ابنها بعد غياب فتخيل انسان حاسس ان الارض بتحبه الملائكة بتفتح له باب للجنة وبتفرش له المكان من الجنة وبتؤنسه الملائكة بتحبه بل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح المؤمنين حينما يلحق بها يروح يزورها بقى فهم فلهم اشد فرحا به من اهل الغائب بغائبهم فرحانين فرحانين بيه استقبال كل حب المؤمنين بيحبوه والملائكة بتحبه والارض بتحبه فهذا من نعيم الحب في القبور من ضمن نعيم القبور درجات النعيم نفسها يا جماعة نعيم المقابر ده درجات كما قال الامام ابن القيم ده درجات يعني في اول درجة آه النبي عليه الصلاة يقول لك يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ايه يا رسول الله هو مش في حديث يفسح له في قبره مد بصري لا ده درجات في واحد القبر بتاعه بيبقى سبعين ذراع في سبعين ذراع بس ويقال له في نفس الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له نم نومة العروس نم مش نعم نم انت عارف لما واحد كده يجي على شط بحر كده ويقوم جاي ما بين نخلتين ويقوم عامل سرير كده زي اللي بنشوفه كده في بعض المشاهد وينام عليه في الهوا ينام نص ساعة ساعة كده يصحى وهو متنعم أشد النعيم نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها يعني يعني يفسح له قبره سبعين زراء سبعين زراء ونام ده ده أقل درجات نعيم القبر في درجة أعلى في درجة أعلى يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت وجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول له ألا تعرفني أنا عملك الصالح انا غضك للبصر انا قيامك لليل انا صيامك اتنين وخميس انا جهدك في الدعوة الى الله والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انا تضحيتك عشان ترضي ربنا انا برك بجيرانك ووالديك وصلتك لارحامك انا صدقتك انا تكبيرة الاحرام انا خشوعك في الصلاة فوجهك الوجه يأتي بالخير يبقى ده واحد بينعم في قبره ومعاه جليس بيؤانسه في درجة اعلى في نعيم القبور الدرجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه يأتي أرواح المؤمنين يبقى أن يلحق بالصالحين من أهل زمانه ومن إخوانه يتنعم مع إخوانه بقى فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم فيقولون له ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان أخبار فلان إيه وأخبار فلان إيه فيقولون اتركوه فإنه قد جاء من غم الدنيا سيبوه يرتاح ده لسه جاي من القرف والبلا بتاع الدنيا فإذا قال لهم فإذا قال لهم فلان قد مات ولم يأتهم قالوا ذهب إلى أمه الهاوية لو واحد مات وما راح لهمش يقولوا يبقى ده في جهنم والعياذ بالله بقى في داهية ذهب إلى أمه الهاوية الدرجة الرابعة من نعيم القبور أن ينعم الله العبد في الجنة وهذا من الأدلة القرآنية على نعيم ما بعد الموت قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون انه يدخل الجنة على طول فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يدخل الجنة على طول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسبح في الجنة ثم تأوي الى قناديل معلقة في ظل عرش الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واحد فوق بقى يا جماعة ده مش في القبر ولا القبر بتاعه رضا من راضي الجنة ولا بيتفتح له باب للجنة ولا له دعوة بالكلام ده ده فوق ده في الجنة ده من قبل يوم الجاء اليما بيتنعم في الجنة ده من قبل يوم اليما بيأوي الى عرش الله سبحانه وتعالى من عظمة الاعمال الصالحة التي فعلوها يبقى مش بيلحق بالصالحين من اهل زمانه ده بيلحق من صالحي تاريخ البشرية ده ده واحد من اوائل البشرية ده دول اللي بيجيبوا ترتيب مش على الزمن بتاعهم بيجيبوا ترتيب على البشرية كلها على ترتيب البشرية كلها في الجنة هؤلاء يلحقون بالجنة من قبل يوم القيامة ويسكنون السماء من قبل يوم القيامة إلى أن تبعث أجسادهم يوم القيامة من ضمن نعيم القبور يا أخواني النعيم المادي لما يتقال افتحوا له باب الجنه ايه ده اللي ساكن على المشايه الشقه بمليون جنيه يقول لك عشان بتطل على النيل امال الشقه اللي بتطل على الجنه دي بكام وغدوا وعشيا يعني انت متخيل وشقة مفروشة مش من دمياط مفروشة من الجنة وتخيل شقة انوارها انوار من الجنة ما هياش اللمط بتاعتنا الموفرة ديت اللي بنحطها في البيوت بتاعتنا متخيل منظر جنة فيوه يعني واحد ساكن بيطل على الجنة من ضمن نعيم القبور الذي يعني يجب ان نتمعن فيه نعيم التجدد يعني ايه نعيم التجدد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من احد يموت الا ويعرض عليه مقعده غدوا وعشية ان كان من اهل الجنة تعرض عليه الجنة وان كان من اهل النار تعرض عليه النار يعني ايه يعني كل يوم اهل الجنة بيعرض عليهم جنتهم شاشة عرض كده شاشة يعني كل يوم البلكونة بتاعته بتجيب مشهد جديد من الجنة شوف ده القصر بتاعك بالليل ده ده ال- ال- نهر الكوثر اللي انت هتسبح فيه تاني يوم ده ده زوجتك اللي انت هتتزوجها تالت يوم ده ده الملائكة اللي هتخدم فيك رابع يوم انسان بيتنعم عشان كده يقول لك رب اقم الساعة رب اقم الساعة بيتلهف ويتشوق فما اعظم ما في القبور من نعيم وما اخطر ما في القبور من عذاب وما اعظم ما يحدث تحت الارض اخواني في الله أقول لكم ما قاله رب العالمين لموسى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هؤلاء القوم إن سمعنا ما يقولونه هلكنا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله فإنما يعني والعياذ بالله يريدون أن يطعنون في عقائدنا ويريدون أن يصرفون عن مراد ربنا سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتن إنه ولي ذلك والقدر الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أما بعد إخواني وأحبابي في الله ف يعني كما قلنا يا جماعة يعني أما يتقال على الصحابة تحرش جنسي يعني ثم ينظر المسلمون وكأنهم لم يسمعوا مين اللي هيجي له عين يوم القيامة يقول أنا عايز أبقى مع الصحابة في الجنة يا رب معاهم بإيه ده أنت لو حد قال كلمة على أبوك هتقطعه ده انت لو حد قال كلمة على عرض والدتك هتقطعه فما بالك وانت تسمع هذا الكلام عن اصحاب النبي بل عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بل عن المبشرين بالجنة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه بل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و... ونحن لا ننطق نسمع هذا الكلام عن اعف البشر على وجه الارض عن خير من مشى على وجه الارض بعد الانبياء عن من علموا العالم البطولة والتضحية والفداء سيدنا حنظلة اللي ساب مراته ليلة الدخلة اللي ساب مراته يوم الصباحية من اجل من اجل انه سمع داعي الجهاد يوم غزوة احد فترك زوجته الحلال وانطلق الى الجهاد واستشهد في ذلك اليوم وغسلته الملائكة رضي الله عنه هذا كان عفاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عفاف اصحاب النبي كانوا يتركون الحلال لاجل الله كانوا يتركون الحلال لاجل الله فكيف يعتدى عليهم لما نسمع الوقت يقول لك ايه القبر ده ومين قال ان القبر ده في حياة ومين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا اخواني في الله هم عايزين ايه هم عارفين ان الموت عظة كبيرة قوي للناس عشان كده ربنا اتكلم عن الموت كتير قوي في القرآن عارفين ان الموت عظة كبيرة قوي للناس فيريدون ان ينصرف الناس عن الدين طب هي الناس بقى بتقبل على الدين ليه عشان ربنا بيكرمهم في الدنيا لما بتعمل عمل صالح مين اللي قال كده هي اسباب وسيبكم من الكلام ده عشان ربنا بينزل عقوبات على العصاة في الدنيا قبل الآخرة مين اللي قال كده يا عم الناس طلعوا القمر سيبكم من الكلام ده عشان الثواب والعقاب في الدار الآخرة مين اللي قال ان في حياة في القبور أصلا ماذا يريد هؤلاء الخبثاء عارفين ان الموت ده عظة ليس بعدها عظة ذلك الرجل الذي لم يترك معصية لله الا فعلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقص حاله حينما اتاه الموت الدنيا ما كسرتوش ما كسروش الا ما جه الموت فجمع اولاده وقال لهم اذا انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظامي ابقى بودرة فانتظروا يوما عاصفا فاذروني جزءا في البر وجزءا في البحر ليه فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين انا كل المصايب عملتها فربنا لو قدر عليا هيعذبني عذاب رهيب ربنا يحفظنا فلما فعلوا ذلك امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه ثم قال له كن فكان وقال ما دفعك على ما فعلت فقال خشيتك يا رب او خشيتك يا رب خشيتك يا رب او خشيتك يا رب خايف منك يا رب يبقى الراجل ده اللي كسر الموت يبقى اشد الناس عصاه اول ما بيشوف قصة سوء خاتمة حصلت قدامه اول ما بيشوف واحد مات على معصية واحد مات وهو على فراش الزنا واحد مات وهو يتجرع الخمر او المخدرات واحد مات او واحد مات على طاعة واحد مات على ساجد ساجد قلوبنا بتتزلزل مع هذه العبر التي يعظون الله سبحانه وتعالى بها لما بنرى هذه العبر فهو عايز يقول لك لا لا لا الموضوع ما عادش عبرة عارفين كم في الموت من عبره اخواني في الله مين فينا جاهز يموت مين فينا جاهز لحياة القبور الرهيبة عايز في القبر تسكن في السماء في الجنة الى يوم القيامة ولا عايز تنعم في القبر مع الجليس الصالح ولا عايز تبقى مع ارواح المؤمنين من اهل زمانك ولا عايز تنام نومة العروس ليوم القيامة ولا والعياذ بالله بتعمل معاصي تستوجب عذاب القبور عذاب القبر مش للكفر بس لو مسلم وعمل معاصي عذاب القبور زي اللي بيستهتر بالطهارة او اللي بيمشي بين الناس بالنميمة الربا او اكل الربا او تارك الصلاة او المتفاقل عن الصلاة او الزاني المستمر على زناه او الكذاب اللي بيفترى على اعراض الناس كل دي من اسباب عذاب القبور مسلم ويعملها يعذب في قبره يبقى يبقى انها حياة عظيمة وما يحدث تحت الارض اهوال عظيمة ويجب ان نستعد ليها لو واحد دخل على مراته فجأة قال لها يلا جهازي يلا لم الشنط ليه طالعين راس البر ولا جمصة قال لها طالعين السعودية سعودية مين يا عم سعودية ده امتى بعد شهر ولا شهرين ده الطيارة بعد ست ساعات يا نلحق يا ما نلحقش رايحين نعمل عمرة ولا ايه رايحين عقد عمل عشر سنين قبل ما نرجع تاني هتقول عليه هتقول ده راجل مجنون راجل مجنون وبيتكلم ده ازاي فتخيلوا بقى اذا كان ده دخل على مراته كده امال ملك الموت لما يدخل عليك ما هواش هيقول لك يلا بعد ست ساعات ده هيقول لك حالا حالا ومش هيقول لك السعوديه ده هيقول لك العالم الاخر ومش هيقول لك هنرجع بعد عشر سنين ده هيقول لك انت ما انتش راجع تاني ابدا ابدا يبقى يجب ان نتجهز للموت في كل لحظة ويجب ان نحقق قول الله في اخر اية نزلت من كتاب الله وهو يحذرنا من اول ليلة في القبر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ان الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه انما يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا ان الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه انما يريدون ان يبغونها عوجا ان الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه انما يريدون ان يحاربوا هذا الدين ويريدون ان يتفكك ويتحلل الناس من قو- من من اوامر هذا الدين ومن اوامر رب العالمين فاحذروا يا اخواني في الله احذروا و إن من أمنني حتى أبلغ المخافة خير أم من أخافني حتى أبلغ المأمن من أخافني حتى أبلغ المأمن خير عايزين نخاف من ربنا وعايزين نتقى ربنا وعايزين نعمل حساب الدار الآخرة اللهم ارزقنا خشيتك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم ارزقنا تقواك اللهم أسعدنا بتقواك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم يا ربنا اللهم يا مولانا إن إخواننا في غزة يحاربون وإنه لا يد لنا لنصرتهم اللهم إنه ليس لك ليس لهم إلاك اللهم انصرهم اللهم عليك باليهود اللهم دمر اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم انصر دينك واعز اولياءك واعز اولياءك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يقود واذن لكتابك ان يحكم اللهم انزل هدايتك على اهل مصر على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا رب انا مغلوبون فانتصر رب انا مغلوبون فانتصر رب انا مغلوبون فانتصر يا رب اللهم اهد شباب هذه الأمة اللهم انقذهم من المخدرات والخمور اللهم يا ربنا الله اللهم يا ربنا اللهم طهر هذه الأمة من الخمور والمخدرات اللهم طهر هذه الأمة من الزنا والخنا اللهم طهر هذه الأمة من الرشوة والربا اللهم طهر هذه الأمة من العلمانية اللهم طهر هذه الأمة من كل ما لا يرضيك عنا يا ربنا يا رب العالمين اللهم عليك بمن آذى أصحاب نبيك اللهم عليك بمن افترى على سنة نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر سنة نبيك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان فوق اي ارض وتحت اي سماء اللهم انصر دينك رب اشف صدور قوم مؤمنين رب اشف صدور قوم مؤمنين رب اشف صدور قوم مؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.